لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها وافرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه باين عليا وله أخدي وأعيش فيها وبشوق ألاقيها وبليلي ونهاري بحلم أنا بيها مجنة قدامي فيها كل أحلامي إزاي أنا داري أشواق عايش احنا في لقطة لقطة الزينة لقطة الحلي ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف زينة أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن زينة أهل الجنة قال إنهم هيتحلوا باللي حرم عليهم في الدنيا والكلام للرجال والحسن البصري كان يقول إن حلي حلي أهل الجنة من الرجال أجمل وأفضل من حلي النساء انت دلوقتي هتتزين في لقطة ولا أجمل هتتزين هتلبس اللي ما بدالك في الدنيا كانوا يقولوا لك ما تتشبهش بالنساء ما تلبسش كذا وما تلبسش كذا انما في الجنة هتلبس الانسيال الجميل ده والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة يبقى لابس اسورة هذه الاسورة لو اطلعت على اهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب الا معان ده ايه الروقان ده ايه المتعة دي الاسورة اللي انت لابسها الحلية اللي انت بتتحلى بيها الضوء بتاعها فوق الوصف تتزين تتزين بزينة بزينة ربنا ليك حلوا أساور من ذهب وحلوا أساور من لؤلؤ وحلوا أساور من فضة وربنا يقول في سورة الإنسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وفي حاجة كمان ودي اللي احنا عايزين نعمل عليها شوية وقفات في زينة تانية ولا أبهى ولا أجمل التيجان اللي هي كانت صفة الملوك ما انت ملك في الجنة وانت ملكة في الجنة مش قلنا ربنا قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة مش انت ملك انت ملك في الجنة ملك ملك بمعنى ان كل ما كان يعيش فيه ملوك الدنيا واشد منه بمراحل هيبقى في متناول ايدك يا كل محروم من حاجات كتير في الدنيا يا كل ضعيف يا كل فقير يا كل من تهفو نفسه لشيء ولا يحصله في الدنيا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل مرة هذكرك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هتلبس التاج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تاج الملوك وحدد لينا النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده قلت لك هنقف وقفات هنا مين اللي هيلبس التاج وهيبقى ملك في الجنة اول واحد هيلبس التاج يا رب بلغنا المنزلة دي يا رب الشهيد يا رب من علينا بالشهادة يا رب يا رب اكتب لنا الشهادة يا رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال ومنها ويلبس ويحلى ويزين بتاج الوقار اللي هيموت شهيد اللي هيسأل الله الشهادة بصدق يمكن ما تموتش في معركة من المعارك ما يكونش في حياتك حاجة زي كده لكن قلبك كان دايما بيطلب من ربنا الشهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وقال الذي لا يحدث نفسه بالغزو اللي ما بيحدثش نفسه ما بيقولش يا رب ابقى شهيد مات على شعبة من شعب النفاق عشان كده نفسنا نبقى شهداء زي سيدنا عمر وزي سيدنا عثمان مش النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل احد وقال اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان سيدنا عمر وسيدنا عثمان تبقى في رفقة سيدنا عمر وتبقى في رفقة سيدنا عثمان ويا سلام على حسن الجوار في الجنة وتلبس تاج الوقار عشان كده عشان تلبس التاج وتبقى ملك في الملك الكبير وتبقى عبد الملك المالك المليك واجب عملي انك تسأل ربنا الشهادة وانك ما تتأخرش ابدا عن خدمة ربنا عندك استعداد انك تضحي بنفسك ومالك في سبيل الله ولا تخش في الله لومة لائم ولا تعد لأي إنسان اعتبار إنما عايش لتكون كلمة الله هي العليا إن دايما الإسلام يبقى عالي وغالي تبقى عامل زي سيدنا المقداد لما كان يقول لأموتن والإسلام عزيز تبقى عامل زي حال الصحابي اللي كان يقول لربنا يا رب يا رب خذ من دمي حتى ترضى خذ من دمي يا رب خذ من نفسي يا رب خذ من دمي حتى ترضى الشهيد ده حي يرزق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهيد ده لما يدخل الجنة يطير يطير في حواصل خضر حواصل الطير الخضر يقعد يسرح كده روحه تسرح في الجنة قبل يوم القيامة ما يكون في الوقت اللي هيبقى الإنسان ده في القبر يطير في الجنة في حواصل طير خضر الشهادة يا رب بلغنا الشهادة الشهادة منزلة ما أعلاها من منزلة مش ربنا قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله الله لو تبلغ الشهادة فعايز ابشرك مش الشهيد بس اللي هيموت في المعركة صحيح ده اعلاهم لكن النبي قال ما تعدون الشهادة قالوا الذي يموت في ساحات الوغى في الجهاد قال اذا الشهداء قليل لكن في انواع تانية بتبلغ الشهادة اللي يموت غرقان وما يكونش طبعا غرقان يعني وهو بيعمل معاصي انما غرقان وهو كان مستمتع بحياته بمباح ما كانش بيعصي ربنا سبحانه وتعالى اللي يموت غريق يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد واللي يقع عليه البيت العمارة تهدت يقول صاحب الهدم شهيد والمرأة اللي تموت في النفاس يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الشهداء والمبطون اللي يموت بداء في البطن بمرض باطني يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من الشهداء والمطعون مش اللي اتضرب اوعى تفهمها غلط المطعون مش اللي خد له طعنه المطعون اللي مات بالطاعون وطواعين العصر مختلفه زي السرطانات والاشياء دي ربنا يعافينا واياكم نسال الله عز وجل ان يعافينا ويعافيكم من كل بلاء ومن كل فتنه كل دول شهداء بس المهم القلب المهم مات ازاي فمن مات على شيء بعث عليه مين تاني هيلبس التاج مين تاني هيحلى بحلي بحلى الجنة بحلى الكرامة حافظ القرآن ومش هو اللي هياخد التاج ده ده ابوه وامه يا كل واحد عايز ت- يبر بابيه وامه الوالد اوسط ابواب الجنه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد عايز تعمل لهم حاجه عايز تبلغ منزله الابرار عايز تلبس تاج الكرامه احفظ القران احفظ القران يا ايها الوالد يا ايتها الوالده يا كل اب يا كل ام حفظوا اولادكم القران لان حفظ القران يلبسك التاج تاج الملوك تاج الكرامه في الجنه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ان من حفظ القران وعمل بما فيه خد بالك القصه مش ان انت تحفظ وخلاص انما تبقى من حملة القرآن اللي بيعملوا بالقرآن اللي اخلاقهم اخلاق القرآن زي اخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اللي بيحفظ القرآن وبيعمل بما فيه لو بتحب والدك لو بتحب والدتك من اللحظة دي ابدأ في حفظ القرآن لانه حفظ القرآن والعمل بما فيه يلبس والداك التاج يوم القيامة وعشان كده عايز اقول لك على خطة عملية ازاي نحفظ وازاي نقدر نحقق الامنية دي اول حاجة يا جماعة عشان تحفظ قرآن لازم تتبرأ من قوتك استعنت بالله وتضرأت من حولي وقوتي وتوكلت على ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمع القرآن في قلبك فأول شيء استعن بالله تاني وصفة عشان تحفظ قرآن لازم تطهر قلبك لازم القلب ده يبقى طاهر ما يبقاش فيه معاصي ما يبقاش فيه حسد ولا غل ولا حقد عشان القرآن ينزل يشفي صدرك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين عشان القرآن ينزل بلسم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي يا رب اروي قلبي بالقرآن يا رب ارزقني تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن يا رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن واحد استعن بالله اتنين طهر قلبك ثلاثة لازم يبقى ليك متابع يحفظك القرآن عشان تستمر عشان كده خد قرار بعد الحلقة عايزك تشترك وعايزك تشتركي في أقرب دار تحفيظ قرآن عايزين نحفظ قرآن يا جماعة عايزين الأمة تبقى أمة قرآنية مفيش حاجة حتصونك ولا تحفظك زي القرآن الدنيا مليانة شهوات ومليانة فتن ومليانة شبهات ومليانة معاصي القرآن يحفظك القرآن يصنعك القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مش عايز القرآن يشفع لك مش عايز القرآن يحامي عنك احفظ قرآن وانت عارف قيمة حفظ القرآن وهو ده الامر الرابع في الوصفة انك تلهب حماسك وتشوق نفسك بفضائل حفظ القرآن وانا هنا هقول حاجة واحدة بس الامام ابن الجوزي بيقول اللي يسمع الحديث ده كلنا تقريبا مر علينا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها طب يعني ايه قارئ القرآن بقى اللي بيقرأ قرآن يا شيخ اللي بيفتح المصحف يقعد يقرأ قرآن ما كانش حد غلب القراء يا جماعة يعني حفظت القرآن يعني حفظت القرآن اه مش يجي يقول لك في السيرة ان كان في مجموعة من القراء سبعين من القراء قتلوهم المشركين النبي قعد يدعي صلى الله عليه وسلم على اللي قتلوهم ويقنط عليهم شهرا كانوا مين بقى قراء القرآن دول حفظت القرآن الامام ابن الجوزي بيعلق على الحديث ده يقول ايه يقول فمن لم تعلو همته لحفظ القرآن بعد سماع هذا الحديث تزعلوش مني بقى اللي ما تعلوش همته يبقى بتاع دنيا بقى يبقى الدنيا شغلاه ده بقول لك كل آية هتحفظها عارف يعني ايه كل كل آية انت مش واخد بالك احفظ جزء عامة وتبارك اللي هو الجزء 29 وال 30 عارف كام آية دول 995 آية عارف لو حفظتهم جزئين بس عارف ثوابهم يبقى ايه 995 درجة في الجنة السيدة عائشة كانت بتقول عدد درجات الجنة واحنا قلنا ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن اللي يحفظ القرآن كله ويعمل بما فيه يبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله سيبلغ الفردوس الأعلى يبقى إن شاء الله هيبقى في رفقة أبو بكر وعمر مع الصديقين والشهداء والصالحين احفظ قرآن وانت عارف قيمة حفظ القرآن واذا كنت انت النهاردة بتقول بعد ما شاب ودوك كتاب حفظ ولادك لو قلت ولادي للأسف مش مركزين ادفع فلوس لمقرأة من المقارئ اللي بيحفظوا القرآن وساعد اعمل جايزة يا اخي وقول عمرة للي هيحفظ القرآن كله من مالك من حر مالك حفظ ناس القرآن لو كنت مش قادر تحفظ انت قرآن او مش قادر تحفظ حتى اولادك القرآن تبقى سبب في ايجاد حفظ كثر من القرآن فتبلغ تاج الملوك تاج الكرامة بانك كنت سبب في الكلام ده وتبلغ اعلى المنازل الفردوس الاعلى عايزك تركز احفظ في الاوقات اللي ذهنك فيها صافي بيقولوا في ذاكرتين ذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة الواحد يبتدي يحفظ في اوقات الصفا وانت بالليل كده ومفيش حد حواليك وتروح قاعد حافظ في ثلث الليل الاخير او اول ما تصحى وذهنك صافي وتيجي تقعد كل آية تحفظها تقعد ترددها وانت ماشي وانت قايم وتسمعها بشكل مستمر وتصلي بيها تلاقي الآيات ثبتت مرة في مرة في مرة في مرة هتلاقي القرآن كله بقى قل هو الله أحد شفت قد إيه حفظ القرآن مهم في حياتنا وشفت قد إيه إن أهل الجنة هيبقوا في نعيم وفي زينة وفي متعة هيلبسوا التاج ويحلوا بالأساور من ذهب ومن لؤلؤ والإسورة في إيده تضيء ما بين السماء والأرض اللهم زينا بزينة الجنة وزينا بزينة القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وبلغنا الشهادة يا رحيم يا رحمن أنت الشهيد فاجعلنا ربنا من الشهداء وأنت القريب فاجعلنا ربنا من أهل القرب منك واجعلنا من أهل حفظ القرآن وأنت الحفيظ فحفظنا القرآن يا رب اللهم اجعل القرآن يملأ قلوبنا وصدورنا يا رب حبنا يا رب سحر الجنة سحر الجنة سحر الجنة
لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه